السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحد الشعراء وقع في غرام فتاة من الفتيات فبدأ يكتب فيها الشعر من ضمن الأبيات اللي كتبها لها بيقول لها طرقت الباب حتى كلمتني بيقول لها انا فضلت واقف على بابك اخبط على الباب عشان تفتحي لي لغايه ما ايدي وقفت يا جماعه ده مخلوق وقف على باب مخلوق كل المده ده اهي انت مستعد تقف على باب الخالق قد ايه انت مستعده تقفي على باب ربنا لغايه ما يفتح لك قد ايه تخيلوا واحد بيقف على باب واحده قد ايه عشان تفتح له خطيب بيقف على باب خطيبته او باب ابو خطيبته قد ايه واحد بيقف على باب واحد عشان يتوسط له عشان يجيب له شغلانه بيقف على بابه قد ايه احنا مستعدين نقف على باب ربنا قد ايه عشان ربنا يفتح لنا اتكلمنا عن الجنه والنار في بدايه الهدايه بفضل الله كتير عايزين نتكلم عن ربنا لان الكلام عن ربنا هو اخطر حاجه بتغير القلوب لو ما عرفناش ربنا ايه معنى حياتنا احنا عايشين ليه ايه هدف حياتنا ايه قيمتنا احنا عرفنا ايه لو ما عرفناش ربنا ولكن لو عرفنا ربنا هنثبت صح هنثبت للاخر هنصبر للاخر لو عرفنا ربنا هنوصل لربنا سبحانه وتعالى انا بتكلم عن ربنا ليه مش عشان كلمتين حلوين والبرنامج يخلص انا بتكلم عن ربنا عشان قلوبنا تتزلزل لما تسمع كلمه الله عشان قلب العاصي يتزلزل وينسف اي معصيه في حياته عشان اللي في قلبه مرض ينزع اي مرض من قلبه باذن الله عشان اي انسان يا جماعه يعرف ايه هدفه في الحياه وايه طريقه في الحياه عشان الملتزم يعرف ان الركض الى الله هو الحاجه الوحيده اللي لها قيمه في الحياه والا فكل شيء تاني سراب انا بتكلم عن مين انا بتكلم عن اللي لما سيدنا ابراهيم عرفه دخل النار وهو بيقول حسبي الله ونعم الوكيل كفايه عليا انت يا رب تسيب الدنيا كلها وتقول انا سايبها وكفايه عليا انت يا رب تقف وش الدنيا كلها وتقول كفايه انك معايا يا رب تنطلق الى الله وتقول كفايه ان نخرج من الدنيا بيك يا رب انا بتكلم عن اللي لما عرفوا الحجر جبل الطور اتفتت من معرفته انا بتكلم عن اللي لما عرفته الملائكه الاف السنين ساجده في ملكوت السماوات يوم القيامه ترفع راسها تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك انا بتكلم عن اللي واحد قتل 100 نفس لما عرفه قتل 100 نفس كل نفس جدار مظلم حوالين قلبه ولما جه شعاع من نور الله شق ال 100 جدار لما جه شعاع من حب الله وجلال الله شق ال 100 جدار النار ودخل قلبه بقى ملك الموت بينزع روحه من عرق عرق وعصب عصب وهو بيزحف وبيقول انا نفسي اوصل لك بقى ملك الموت يا جماعه متخيلين المنظر وهو لوحده في الصحراء والصحراء حواليه والسماء فوقيه وملك الموت بينزع روحه وهو بيزحف ويزحف ويزحف وقلبه بيصرخ منايا اوصل لك منايا اوصل لك يا رب مناكي توصل لربنا مناك توصل لربنا سبحانه وتعالى يا جماعه يا جماعه لو شفنا جلال ربنا بقلوبنا هيحصل ايه هنعمل ايه نفسك مش نفسك يرضى عنك مش نفسك يقبلك مش نفسك يفتح ابواب السماء لدعائك مش نفسك تحس انك ماشي في الدنيا وربنا سبحانه وتعالى معاك مش نفسك تتصالح مع ربنا سبحانه وتعالى مش نفسنا يا جماعه لو متنا الوقت نقابل ربنا وهو راضي عننا عايزين نقول له منانا نوصل لك يا رب يبقى شعار حياتنا منايا اوصل لك هقف على بابك بس اوصل لك بس اقبلني اقبلني يا رب هعمل كل حاجه توصلني ليك بس اقبلني هسيب كل حاجه تعطلني عنك بس اقبلني هقف على بابك طول عمري بس اقبلني يا رب منايا اوصل لك منايا اوصل لك الشعار بتاعنا في الايام القادمه يا جماعه واحنا منطلقين على رمضان وجايين على رمضان عايزين نوصل لربنا قبل رمضان لسه على رمضان شهر ونص اظبطوا الساعات بتاعتكم خلاص شهر ونص على رمضان عايزين نوصل لربنا بقلوبنا قبل رمضان عشان في رمضان نعبده صح فيبقى نقله حقيقيه في حياتنا انتوا عارفين احنا عاملين زي ايه عارفين عربيه ماشيه على طرف جبل طريق على جبل العربيه فجاه حودت نصها بقى على المنحدر بقى في الهواء ونصها ثابت على الارض اقل زقه ولا حاجه هتوقعها تهوي احنا قلوبنا عامله كده وملناش انقاذ غير معرفه ربنا مفتاح تغيير حياتك وتغيير حياتك هو معرفه ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه عايزين نقف على باب ربنا اكتر ما نستطيع سبحان الملك الجليل اه لو عرفناه اه لو عرفنا هو رحيم قد ايه اه لو عرفنا بيحبنا قد ايه اه لو عرفنا هو فرحان بينا الوقت واحنا بنسمع عنه وبنتكلم بنتكلم عنه قد ايه اه لو عرفنا نعمه علينا قد ايه اه لو عرفنا قدرته وعظمته وحكمته احنا جهلنا بالله هو سبب كل مشاكل حياتنا جهلنا بحكمته هو اللي خلانا نسخط في الابتلاءات لما يبتلينا جهلنا برحمته هو اللي خلانا مش قادرين نحبه سبحانه وتعالى او كتير منا مش قادر يحبه بقى يا جماعه التوبه عندنا توبه بارده التزام بارد زي ابن سببه من 20 سنه واخيرا راجع لابوه فابوه مشتاق وفرحان بيه وبيجري عليه الابن قام مادد ايده كده ومسلم سلام التزام بارد التزام بارد مفيش لقاء حب حار صادق في قلبك تجاه الله وانت راجع اليه جهلنا بقدرته هو اللي بيخلي واحده ما خلفتش بقالها خمس سنين تقول هو معقول اخلف هو معقول اتجوز بعد ما كبرت هو معقول تفرج بعد ما قفلت جهلنا بقدرته جهلنا بعقابه هو اللي خلانا نتجرأ عليه في المعصيه جهلنا بعظمته هو اللي خلانا نستكتر ركعتين سرحانين في ثلاث ارباعهم لما نصليهم لربنا في جوف الليل المعرفه الله هي اللي هتقلب حياتنا عشان كده الليله منانا نوصل لربنا منانا نوصل له بقلوبنا للملك الجليل سبحانه وتعالى النهارده يا جماعه هنتكلم عن عظمه ربنا قد ايه قد ايه ربنا عظيم قد ايه ربنا رحيم قد ايه ربنا كريم قد ايه ربنا غني اه لو عرفت قد ايه عقوبه ربنا بالعصر اه لو عرفت قد ايه رحمه ربنا بالطائع قد ايه فرح ربنا بالتائب اه لو عرفنا يا جماعه انت عارف فرح ربنا بيك قد ايه فرح ربنا بي انا ده حديث يزلزل القلب يزلزل اي قلب حي اهتز العرش لموت سعد بن معاذ لقيت زياده صحيحه في صحيح الجامع النبي عليه الصلاه والسلام بيقول فيها اهتز العرش لموت سعد بن معاذ من فرح الرب عز وجل ربنا فرحان ربنا ممكن يحب عبد للدرجه دي ربنا ممكن يفرح بيك يوم لقائك بيه للدرجه ديت اللي بيفرح بلقائك لدرجه ان اضخم مخلوق في الكون بيتهز من فرحه اللي بيفرح بتوبتك لدرجه ان الرسول بيقول الله افرح بتوبه احدكم من رجل كان معاه بعير ومعاه الزاد وفي الصحراء لوحده الزاد كله راح والبعير ضلت وخلاص هلك نام تحت شجره شويه بيفتح عينه لا الزاد قدامه والبعير قدامه الراجل ما قدر العلماء بيقولوا لو كان في فرحه في الدنيا اكتر من دي كان النبي عليه الصلاه والسلام عبر بيها عن فرح ربنا بيك لو رجعت له عن فرح ربنا بيك لو رجعت له انت مين انت مين عشان ربنا يفرح بيك كده احنا مين ده احنا عبيد ما نسواش يا جماعه ولكن شوف فرق اللي بيفرح بلقائك للدرجه دي اللي بيفرح بتوبتك للدرجه دي اللي بيفرح بعبادتك لدرجه انك لما بتعبده صح ولا تسجد له وتبكي يجمع الملائكه ويباهي بيك الملائكه اللي بيفرح بنجاتك في الاخره لدرجه ان سيدنا علي لما فهم هذا الامر قال لو خيرت بين ان يحاسبني امي وابي يوم القيامه وبين ان يحاسبني الله لاخترت الله ليه يعني انت اللي في ثانويه عامه ربنا اللي يصحح لك ورقتك ولا امك وابوك امك وابوك لا ربنا ليه ربنا ارحم بيك من امك وابوك انت عارف فرح ربنا طب انت فرحان بيه انت فرحان بيه بلال بن رباح هو بيموت مراته بتقول وحزناه قال لها قولي وفرحتاه انت لو جالك ملك الموت الوقت هتقول وفرحتاه رسول الله بيموت ابو بكر بيبكي عائشه بتبكي كله بيبكي والرسول عليه السلام بيقول بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى اني خيرت بين لقاء ربي وبين الدنيا والخلد فيها فاخترت لقاء ربي والجنه فرحان وهو رايح لربنا سبحانه وتعالى طب ربنا فرحان بيك انت مشتاق ليه مشتاق لربنا نفسك تشوفه شوف الرسول عليه السلام بيقول للصحابه ايه انكم سترون ربكم الصحابه طبعا فرحوا الرسول قال لهم استنوا ايه فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس اللي هي الفجر وصلاة قبل غروبها اللي هي العصر فافعلوا الرسول ربط النظر لوجه الله بصلاة العصر والفجر ليه لأن الفجر اللي هو بيجي في الليل الناس نايمة بالليل الليل ده وقت الشهوات اللي سهران مع مراته واللي سهران مع حبيبه واللي سهران في النوم واللي نايم واللي سهران قدام مسلسل وقت الشهوات فاللي بيعطل عن صلاة الفجر الشهوات إنما النهار اللي فيه العصر وقت الشبهات الأسباب ده في شغله وده في تجارته وده في محله وده في دراسته فاللي بيعطل عن صلاة العصر الأسباب كأن الرسول بيقول عايز ما تحجبش عن ربنا عايزة ما تحجبيش عن ربنا اوعى الأسباب أو الشهوات تحجبكم عن ربنا اوعى حاجة تحجبكم عن ربنا اتنين انت عارف رحمة ربنا بيك قد ايه رحمته بيك وانت لسه ما اتخلقتش لسه ما اتخلقتش قرأت في كتاب اسمه الكون مؤلف اجنبي بيقول تخيلوا لو كانت الجاذبيه الارضيه اكتر مما هي عليه الان فبيتخيل بيقول كان الانسان بقى مش طويل كده ورفيع بقى عريض وقصير مبطط يعني العرض بالعرض كده وكان بقى حجم الانسان قد الفار وكان طلوع السلم بقى عمليه مستحيله ما حدش يقدر عليها وكان كوبايه ميه لو قدامي وانا هموت من العطش عشان امد الكوبايه مش قادر الجاذبيه قاعده تشد ايدي وكان لو الواحد وقع وقع يموت فيها ليه لان الجاذبيه الوقت ضعيفه فبتقع بالراحه لو الجاذبيه شديده كده اول ما تقع على الارض تشدك تقوم الدماغ تتقسم او العظم يتكسر الانسان يا اخوانا ربنا رتب لنا كل حاجه قبل ما نيجي ده دي حاجه مليون حاجه وحاجه ربنا رتبها لنا زي ما الام بتلبس ولادها لبس خفيف في الصيف احسن يحرروا لبس تقيل في الشتاء احسن يبردوا ربنا رتب لك كل حاجه ده رحمته بيك مش من قبل ما تتوب بيؤمر ملك الحسنات ان يكتب الحسنه فور عملها انما ملك الساعات ست ساعات ما يكتبهاش ليه لعلك تتوب لعلك ترجع لله سبحانه وتعالى رحمته بيك سبحانه وتعالى رحمته باللي جاي له باللي بيقول له عاوزك يا رب حديث قاتل المئة يا جماعه الراجل اللي قتل 100 نفس 100 نفس ده, ده مش سرق ده مش زنا ده قتل ده مش قتل نفس ده قتل 100 نفس واللي قتل ده لابد اتعمل كل الكبائر الثانيه يعني اللي قتل ده ما سرقش وزناش قال- واللي قتل 100 نفس ده ما قتلهمش في يوم ده بالتاكيد قعد طول عمره يقتل يعني الراجل ده صحيفته متخيلين شكلها ايه بس لما جاله وقال له عاوزك يا رب وجاله بقلبه ربنا فتح له الابواب كلها بس ده انا ما فيش عضو فيها ما عصيتش بيه ربنا الابواب كلها مفتوحه بس ده انا ما فيش مكان ما عصيتش فيه ربنا الابواب كلها مفتوحه بس ده انا ما فيش معصيه ما عملتهاش في حق ربنا الابواب كلها مفتوحه راح لراهب من الرهبان قال له مالكش توبه قتله قتله ارتكب نفس الجريمه اللي راح يتوب منها راح لعالم من العلماء قال له ومن يحول بينك وبين التوبه بس انطلق للارض الفلانيه اللي فيها الصحبه الصالحه وسيب الارض بتاعت المعاصي اللي انت عايش فيها الراجل انطلق يا جماعه وهو في الطريق ملك الموت نزل مات نزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب مين اللي هياخده فأوحى الله لهذه الأرض اللي بينه وبين المع... أرض المعاصي أن تباعدي ولهذه الأرض اللي بينه وبين أرض الضاعة أن تقاربي فربنا عمل له المعجزة دي ليه لأنه جاله لأنه ساب بلده ووطنه وأهله وأحبابه جاله لأنه هو بيموت بدل ما يحود ظهره ويرجع تاني يدور على حد ينقذه فضل مكمل لأنه عايز يوصل لربنا فربنا أجرى له المعجزة دي سبحانه وتعالى الناس دي لما بتتوب بتبقى حرقه قلب الاهل الباطل الناس دي لما بتتوب زي الفنانين ما بيتوبوا والمغنيين ما بيتوبوا لانه قدامه الدنيا وشهواتها وفتنها اما بيسيب كل ده عشان ربنا بيبقى فضيحه للدنيا ان الدنيا كلها ما تستاهلش سجده واحده بين ايدين ربنا في الثلث الاخير تنزل من عينيك الدموع وانت بتقول له اقبلني يا رب عاوزك يا رب الراجل ده يا جماعه لما قاسوا المسافه ما بين ارض المعصيه وارض الطاعه ما بين جثته والارضين فوجدوه اقرب لارض الطاعه بشبر فقبضته ملائكه الرحمه خطوه خطوه كانت فرق بين ان تقبضه ملائكه العذاب او الرحمه خطوه كانت فرق بين ان قبره يبقى روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار خطوه كانت الفرق بين انه يدخل نار تلظى طعامه الزقوم واليحموم وبين انه يدخل جنات فيها فاكهه مما يتخيرون ولحم طار مما يشتهون خطوه كانت بينه وبين انه يصب من فوق راسه الحميم وبينه وبين انه يسكن في الفردوس الاعلى في جوار عرش الله سبحانه وتعالى خطوه ممكن يكون بينك وبين عطاء ربنا وفتح ربنا وقبول ربنا خطوه خديها عشان تقربي منه ممكن يكون بينك وبين النجاه في الاخره من كل المعاصي اللي عملتها خطوه خطوه في التزامك تاخدها جديده انت عارف رحمه ربنا قد ايه انتوا عارفين رحمته قد ايه يا جماعه رحمته اعظم رحمه لربنا الجنه الجنه لما دخلت في قلوب الصحابه عملوا ايه ما قالوش ده فرض ولا سنه ابن عمر لما النبي قال له نعم العبد ابا عبد الله لو كان يقوم من الليل ما قالوش ليه يا رسول الله هو قيام الليل فرض ولا ايه لا طبق لانه عايز جنه عايز جنه يا جماعه معاذ بن عفراء رضي الله عنه كان كل ما يجي له فلوس يتصدق فلو- مال يتصدق اكل يتصدق فمراته خلفت فكلمت اخواتها يكلموه كلموه يعين حاجه لاولاده فقال لهم ايه قال لهم ابت نفسي الا ان استتر بكل شيء اجده من النار الله ابت نفسي مش قادر ده عاطفه قهريه مش قادر الشاب الوقت بيقول ابت نفسي الا ان افعل كل شيء يردني النار والعياذ بالله انما بيقول انا مش قادر انا اي حاجه هلاقيها ه- ه- هقفل بيها باب النار عني انا مش قادر اي حاجه هلاقيها عاملاها ستار بيني وبين جهنم ربنا ينجيني بسببها شايفين يا اخوانا الناس دي فكرت ازاي شايفين احلام اليقظه بتاعتهم بقت ايه لما صحابي راح للنبي قال له لبس الجنه بيجي منين يا رسول الله بيتعمل ولا بيطلع بيجي منين يا رسول الله احلام اليقظه بتاعتهم نفسها اتغيرت انت مره قعدت تحلم مره قعدت تحلم هتبقى في الجنه شكلك ايه مره قعدت تحلم لما تبص من بلكونه القصر بتاعك في الجنه هتشوف ايه الناس دي عاشت يا جماعه دين عاشت دين فعلا في علاقتها بالله سبحانه وتعالى عشان كده الصحابي كان يروح للنبي يقول له اي الصدقه افضل عايز احسن حاجه انت تروحي للنبي تقولي له اي الحجاب افضل حجاب امهات المؤمنين مهما كنت جميله مهما كانت الناس بتبص لك مهما كنت هتتحاربي في حجابك لو لبستيه وانت تقول يا رسول الله اي الالتزام افضل ان تلتزم وانت شاب صغير لسه بصحتك ولسه تقدر تعبد ربنا وتخدم دين ربنا سبحانه وتعالى طبعا او كبير او المهم تقبل على ربنا بصدق بصدق في الاقبال على الله سبحانه وتعالى انت عارف انت عارف رحمته بيك قد ايه انت عارف فرحه بيك لو اقبلت عليه قد ايه انت عارف حب ربنا ليك قد ايه انا انا ربنا بيحبني يا جماعه الرسول عليه السلام لقى امراه في السبي لقت ابنها بعد ما تاه منها خدته وضمته وحضنته الرسول عليه السلام قال لهم قال للصحابه ارايتم ارايتم هذه طارحه ولدها في النار لا يمكن طبعا يا رسول الله قال لهم لله ارحم بعباده من هذه بولدها يعني ربنا بيحبني انا اكتر من امي وابويا اه طب اكتر قد ايه يعني اكتر بكتير ولا قليل ولا اسمع بقى الحديث الثاني قسم الله الرحمة مئة جزء انزل في الارض جزءا واحدا وجعل عنده تسعة وتسعين جزءا فمن هذا الجزء تترحم الخلائق يعني ايه يعني حب امك وابوك ليك ذرة من واحد في المية من حب ربنا ليك يعني حب مراتك وولادك ليك ذرة من واحد في المية من حب ربنا ليك لما حب سيدنا ابراهيم اتخذه خليل لما حب سيدنا ابراهيم رزقه الذرية على كبر وكان مستحيل يخلف لما حب سيدنا ابراهيم افاض عليه في المال لدرجة لما جاله وفد الملائكة وبيحسبهم ضيوف ذبح لهم عجل فورا يعني بيقدم بالعجل يعني سيدنا ابراهيم شاف الكرم والغنى لما حب سيدنا ابراهيم نجاه من النار نجاه من النمرود نجاه من ملك مصر الظالم نجاه من كل اللي وقفوا في طريقه لما حب ابراهيم لما حب سيدنا موسى كلمه بدون حجاب بدون بدون واسطه لما حب سيدنا موسى شق له البحر لما حب سيدنا موسى قال له اني اصطفيتك على الناس وانا اخترتك واصطنعتك لنفسي لما حب سيدنا محمد قال له لعمرك انهم لفي سكرتهم لعمرك دي اذهله العلماء ربنا بيقسم بحياه النبي عليه الصلاه والسلام اه لانه عمر غالي كله طاعه انت قضيت عمرك في ايه قضيت عمرك في غفله ولا اعمال لا فيها طاعه ولا معصيه ولا في معصيه قضينا عمرنا في ايه يا جماعه تسوى عمرك عند ربنا قد ايه لما حب سيدنا محمد قال له فلنولينك قبلة ترضاها قال له فإنك بأعيننا لو ربنا حبك هيعمل لك ايه لو وصلنا له منانا نوصل لك يا رب وصل قلوبنا ليك يا رب خلي قلوبنا تسجد تحت عرشك يا رب افتح قلوبنا على رؤية جلالك وكمالك يا رب خلينا من اهل معرفتك يا رب وصلنا وقبلنا وافتح لنا الباب يا رب منانا نوصل لك كلنا يا رب انت عارف نعمة ربنا عليك قد ايه قابلت احد الفضلاء وكان له قريب مريض يعني يعني كان مريض مرض شديد فبيكلمني باسف بيقول لي المرض ده الاعصاب اللي ما بين المخ وكل اعضاء الجسم بتضمر فجاه وتموت فيبدا الجسم يضمر بيقول في الاول اول مرحله اتشال ايديه ورجليه ليه لانه ما عادش خلاص الاعصاب بتاعتهم دمرت فالعضلات دمرت باظت قال بعد كده ما عادش بيقدر ينطق ليه عضلات اللسان دمرت قال بعد كده ما عادش بيقدر يبلع ليه عضلات البلع دمرت قلت يا نهار ابيض ايه ده ده الواحد بيشرب كوبايه الميه ويبلع ما هوش حاسس بنعمه البلع الراجل ده ربنا بيبتليه عشان يرحبه بالجنه ويرحمنا انه يعرفنا مدينا نعم قد ايه مش حاسين بيها مؤسسات المستشفيات اللي ماليه بلادنا كل مريض نايم بيذكرك وبيذكرك بنعمه ما احناش حاسين بيها الواحد بيقعد يفتكر يا جماعه كم مرض درسناه بيصيب الكلى ربنا معافينا منه وكم مرض درسناه بيصيب ال ال ال القلب ربنا معافينا منه وكم مرض درسناه بيصيب الكبد وربنا معافينا منه وكم مرض درسناه بيصيب المخ والاعصاب وربنا معافينا منه احنا ربنا معافينا من ايه ولا ايه يا جماعه انت عارف قدرة ربنا العظيم يا لا دي واقفة بقى واقفة مع قدرة الملك الجليل سنة 1910 لما مذنب هالي جه فالعلماء قالوا بعد 76 سنة المذنب ده هيرجع للأرض تاني 1986 في نفس الشهر في نفس اليوم في نفس الساعة في نفس اللحظة ظهر مذنب هالي تاني ايه ده يا اخوانا ده ملكوت يا اخوانا ملكوت متحكم ربنا فيه بالثانيه ملكوت الشمس لو خرجت من مدارها يحصل ايه مصيبه على الشمس وعلى المجموعه الشمسيه انت لو خرجت من مدارك انت لو خرجت عن حكم ربنا يحصل ايه انت لو خرجت من حكم الملك هيحصل ايه ما نقدرش 100 مليار مذنب بيجوبوا الكون المرئي عشان ربنا يفكر يفكرنا يا جماعه انه قادر انه يرجم كل شيطان بيهم وقادر انه يرجم اي عاصي بيهم لو عصاه سبحانه وتعالى انت عارف قدره ربنا قد ايه قدره الملك الجليل العظيم سبحانه وتعالى قد ايه انت عارف القدره يا جماعه ما لفتش اللي بيجحدوا ربنا اللي بيتعصى ربنا اللي بيعصى ربنا اللي معرض على ربنا اللي بيحب صاحبه اكتر من ربنا اللي بتحب اللي بيخاف من مدير الشغل بتاعه اكتر من ربنا ما لفتش نظرهم ما لفتش نظرهم القلب اللي بيفضل ينبض طول عمره ما يقطعش رع... ما يقطعش مره ما فيش مكنه في العالم بتعمل كده ما لفتش نظرهم 40 مليون نبضه قلبك بينبضها كل سنه بدون توقف ولما تيجي السنه اللي بعدها ينبض 40 مليون نبضه ثانيه بدون توقف ما لفتش نظرهم عندهم 140 مليون كاميرا في العين عشان تلقط الصوره احسن ما تكون وتقف الوقت تشوفني الوان زي ما انت شايف كده ما لفتش نظرهم ما لفتش نظرهم 30000 جهاز sound متركبه في الودان خلايا سمعيه عشان تسمع الصوت بالظبط ما لفتش نظرهم 2.5 مليون فلتر ترشيح لدمك من السموم في الكلى عشان دمك يفضل نقي وطاهر ما لفتش نظرهم 25 مليون كره دم حمراء بتجوب دمك تنقل الاكسجين والغذاء والاكسجين لكل ذره لكل خليه في جسمك ما لفتش نظرهم ازاي ما لفتش ازاي ما لفتش نظرهم 15 مليون جهاز تكييف رباني غدد عرقيه متركبه في جلدك عشان تكيف درجه حراره الجسم بتاعك ازاي يا جماعه ازاي ما لفتش نظرنا كل ده واذا كان كل ده ربنا عمله عشانك انت عملت عشانه ايه كل ده ربنا عمله ليك انت عملت عشان ربنا سبحانه وتعالى ايه كل ده لو ربنا حاسبك على واحد واحد من دول بربع جنيه يبقى عليك كام مليار اللي ربنا في الدقيقه اللي احنا كنا بنقول فيها المعلومه اللي فاتت دي الدقيقه دي بس قلبك ضخ 20 لتر دم للجسم رئتك خدت نفس وخرجت 25 لتر هواء اكسجين مخك بعت الاف الرسائل للجسم عشان يتنبه ان الجسم تمام الجسم يبعت له يقول له تمام جسمك ضخ وصنع 300 مليون كرة دم بيضة عشان تدافع عن جسمك ضد اي ميكروب اي قدم اي ميكروب او اي جسم دخيل كلتك رشحت لتر ونص دم من السموم ده ايه ده في الدقيقه بس اللي فاتت ده ايه وانت قاعد مش حاسس باي حاجه مش حاسس بنعم واسبغ عليكم غرقكم واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه والباطنه اعظم كمان من الظاهره يا سلام يا رب يا سلام يا رب اه لو تعرف قدرة ربنا قد ايه قدرة ربنا الجليل لما سيدنا ابراهيم دخل في قلبه الاحساس بقدرة ربنا دخل النار مش خايف ربنا قال يا نار يا نار هو ربنا بيتكلم ايه ده مش بيتكلم ده مش عود كبريت ولا ده نار موقده ربنا بيقول يا نار كوني هي النار عبد وبتتأمر اه عبد لله كوني ايه كوني بارده شوفوا ربنا عمل ايه قلب النار جنه في لحظه يا جماعه يا اللي حياتك نار ابتلاءات ونار مشاكل ونار هموم يقلبها لك جنة بس انت ايقن بقدرة الله يا نار كوني بردا وسلاما ايه المعجزة دي ده معجزة بس ربنا عملها لناس مننا احنا احنا في ناس مننا حدث بالفعل معاها كده حدث بالفعل ازاي النار بتاعت الالتزام اللي الرسول قال يأتي زمان على أمتي يكون القابض على دينه كالقابض على جمرة الالتزام زي النار من كتر الفتن ربنا جعلها للشباب برده وسلام وجعلها للاخوات برده وسلام ليه الملك قدير عشان كده تلاقي اتنين واحد قاعد يصرخ ايه الفتن والتاني بيقول له فتن ايه يا ابني انا مش شايف حاجه ليه ربنا جعلها له برده وسلام خذوا ايمان ابراهيم ينبت لكم في عصر الفتن جنات النعيم خذوا ايمان ابراهيم ينبت لكم في الجامعه وفي المشايات والكورنيش ليله الخميس بالليل جنات النعيم خذوا ايمان ابراهيم ينبت لكم في ال 92 كيلو متر بعرض الساحل الشمالي اللي كلهم معاصي والكره بتنتهك فيها معاصي الله سبحانه وتعالى ينبت لكم فيها جنات النعيم خذوا ايمان ابراهيم وانتوا ربنا يحول لكم الفتن دي كلها جنه اليقين في قدره الله اوعى الفتن تحرق قلبك احرقها انت اوعى اوعى الواقع يفسدك اصلحه انت اوعى يا حبيب قلبي انت دلوقتي الالتزام بالنسبه لك جنه ولا نار صعب ولا سهل لو لسه نار انت لسه ما فهمتش لسه يا جماعه لما ربنا اراد سبحانه وتعالى انه يخلي سيدنا موسى يروح لفرعون قال له ايه وراه العصايه الاول بقت تعبان وبعد كده قال له روح لفرعون انما سيدنا ابراهيم ربنا ما ورالوش نار الاول يترمى فيها ما يتحرقش وبعد كده قال له روح اترمى في النار الثانيه ليه سيدنا موسى مقامه جليل بس سيدنا ابراهيم فين بقى سيدنا ابراهيم يعني لما تلاقي ربنا بيش... الابتلاء بيشتد عليك ده ربنا بيصنعك لامر عالي وبيعدك لامر عالي ومقامك عالي قوي عن كل اللي حواليك عند ربنا سبحانه وتعالى احد ال... احد الناس وجت في التلفزيون المصري من رمضانين او ثلاثه اصيب بمرض في العصب العين اسمه optic atrophy ضمور في العصب البصري يعني مستحيل العصب لو باظ خلاص العصب لو ضمر مات خلاص ما بيجيش تاني الراجل اتعمى وبنتابع مع دكتور 10 سنين مفيش امل جه في رمضان اشتاق انه يشوف نفسه يشوف نفسه يشوف نفسه يفتح عينيه جه قاعد يدعي يدعي يدعي يدعي ربنا في رمضان لغايه ما جه في ليله 23 بدا يدعي ويشد في الدعاء ليله 27 واقف في الته... في التهجد بيصلي وبيعبد ربنا فجاه لقى نفسه مفتح وجت في التلفزيون المصري وجاء هذا الرجل وجاء الطو... سبحان الملك ازاي الله قادر طب ربنا بيعمل كده ليه عشان يرجع لنا يقيننا بقدره ربنا اللي فوق الاسباب زي الفتاه المغربيه ليلى ليلى المغربيه البنت اللي ما كانتش ملتزمه ولا محجبه ولا ليها علاقه بربنا سبحانه وتعالى ليلى متجوزه شاب زيه زيها فجاه تبدا تحس في الثدي الايسر بكوره كده او كلكعه أو تروح تكشف في المغرب تفاجئ ان ان بيقولها سرطان طب وبعدين لازم هتاخدي علاج كيماوي ولازم هيستأصل والعلاج الكيماوي يوقع شعرك وهيحصل ويحصل طبعا اترعبت راحت على بلجيكا او من المغرب لبلجيكا شوفوا بقى يا جماعه دي هتطلع من المغرب على بلجيكا راحت بلجيكا قالوا لها ما ينفعش لازم الكلام ده رجعت وما رضتش تاخد دواء ست شهور لقت نفسها بتخس وتعبانه ومش قادره و... طب تعمل ايه طلعت تاني على بلجيكا المغرب بلجيكا بلجيكا انا عايزك تتابع الرحله بتاعتها لغايه ما وصلت لربنا سبحانه وتعالى اللي بيجيبنا اليه بالابتلاء راحت تاني قالوا خلاص ال- ال- الورم انتشر للرئتين والموضوع انتهى وقالوا لجوزها في السر دي ثلاث اسابيع وهتموت انتهت فجوزها يعمل ايه قال لها يلا على فرنسا م- المغرب بلجيكا بلجيكا فرنسا طلعت على فرنسا قالوا خلاص ومفيش امل وهنعمل ايه وقالوا لجوزها ثلاث اسابيع ودي هتموت جوزها يعمل ايه قال لها نطلع على مكه مكه ايوه مكه يبقى التوهان في ارض الله ده كله جه في الاخر على مكه لبيت الملك سبحانه وتعالى لبيت الملك كلمه حج اصلا يعني قصد يعني انا قصدك يا رب تحل لي مشاكلي انت بتروح هناك تدعي اصلا عشان ربنا يحل لك كل مشاكلك طلعت بتقول اول مره اتحجب اول مره البس لبس الابيض اول مره أ- أ- اشتري مصحف اول مره اروح مكه راحت هناك بدات تعبد ربنا بتقول حست بحب ربنا رهيب قالت لجوزها انا عايزه اعتكف بدات تعتكف وتبكي وتبكي وتبكي بعض الاخوات بيقولوا لها انت بتبكي ليه قالت لهم عشان حب ربنا اللي بدات احس بيه وعشان السرطان اللي عندي عندك سرطان بداوا ليل نهار يعبدوا ربنا مع بعض ويشجعوها وتشجعهم ويدعوا لنا وتبط زمزم وتشرمزم وزمزم لما شرب له فقعدت كده ايام لدرجه ان كلهم اعتكفوا في الحرم ليل نهار بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى بتقول كانت يعني بتغتسل بزمزم وبتخاف تقرب ايدها من صدرها ليه بتقول عشان بيألمني وعشان ايدي ما تجيش كويرات والكلاكيع اللي في الثدي وعشان ما اضغطش على الثدي يطلع دم الصديد و... يعني مش فبتقول ففي اليوم الخامس بدات تتشجع كده بعد ما زمزم جت تحط ايدها على صدرها مش حاسه بوجع جت تحط ايدها وتضغط تاني مش حاسه بكويرات بدات تضغط على حلبه الثدي مفيش دم ولا صديد كانت هتتجنن سبحان الملك هو رحمه ربنا ايه ورحمه ربنا وقدره ربنا للدرجه دي جرت على زوجها ورته بتقول له ما عادش فيه اي حاجه جوزها خدها وطلعوا على فرنسا الدكاتره هناك بيقولوا مش ممكن تكون انت اللي الاشعه بتاعتك ده ايه مش ممكن قالت لهم انا رجعت لربنا سبحانه وتعالى جوزها قال لها ده الدكاتره قالوا لي ثلاث اسابيع وكان المفروض تموتي بتقول له انا كان خلاص ما عدتش بقدر اخد نفس من انتشار الورم ولكن الله قدير يا جماعه انا بقول الكلام ده ليه انا بجيب قصه واحد اعمى وربنا بصره وقصه واحد عنده سرطان واحده عندها سرطان وربنا شفاها ليه عشان نوقن في قدره ربنا بقى بيجي ناس عندها مشاكل ابسط من كده ومستصعبه انها تقول يا رب وان ربنا يحلها لها بعد كل ده في ناس خايفه من ربنا خايفين يقول لك انا لو التزمت ممكن في بعض الملتزمين سقطوا في كلياتهم يعني لما الواد حب البت وكان الاول على الدفعه سقط في تاني سنه بعد ما حبها الناس ما خافتش من الحب ولا الشباب خاف من الحب لما واحد كان بيجيب 84% التزم 83.5% قالوا لك الالتزام بينقص ايه يا اخوانا ده واحد من وسط 1000 واحد يا جماعه احنا خايفين من ربنا خايفين البنت اللي خايفه اتكلم خطيبها انها تعمل فرح اسلام احسن يسيبها ازاي يا جماعه يا جماعه احنا فينا ناس لما بيعرض عليها ربنا يختار ربنا او الشهوات بتختار الشهوات دي حقيقه وبتحصل وبتحصل مننا احنا كلنا احنا نفسنا اللي بنتكلم عايزين نختار ربنا يا جماعه عايزين نختار ربنا لو صلتك ب- ب- باصحابك اتقطعت مشكله بس يعني هتعدي لو صلتك بمر- بجوزك اتقطعت مشكله بس هتعدي انما لو صلتك بالله اتقطعت مصيبه لو خسرت مالك مشكله بس هتعدي لو خسرت صحتك لو خسرت شهادتك مشكله بس هتعدي انما لو خسرت ربنا انتهت ضاعت من فقد الله فماذا وجد عشان كده انا عايز اقول لكم قاعده خطيره جدا عايز اقول لكم نصيحه في غاية الخطورة يا جماعة عايز اقول لكم نصيحة لازم كل واحد مننا يحطها في قلبه ويحفرها بقلبه م- على قدر مقام الله عندك على قدر مقامك عند الله يعني ايه يعني سيدنا موسى لما قال لربنا عجلت اليك رب لترضى انا مشتاق لك يا رب انا سبقت كل الناس كلها في الشوق اليك يا رب ربنا قال له يا موسى اني اصطفيتك على الناس وانا اخترتك من دون الناس كلها على قدر مقام الله عندك على قدر مقامك عند الله على قد ما هيفتح عليكي النصيحه الثانيه اللي عايز انصحكم بيها على قد ما يكون همك هو الله على قد ما ربنا هيكفيك هم كل شيء إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا يعني ما التفتوش لأي هم كل همهم إنهم يوصلوا لربنا منى يوصل لك يا رب ربنا بيقول تتنزل عليهم الملائكة إيه ألا تخافوا ولا تحزنوا ما عادش فيه هموم هكفيكوا كل هم في الدنيا وفي الآخرة من جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء مين اللي همه ربنا أنا بتكلم السلسلة دي ليه واشمعنى الوقت بإذن الله رمضان لسه عليه شهر ونص يا جماعة يعني شهر ونص وشهر رمضان شهرين ونص لو خدناهم علاقة مع ربنا وعلاقة مع القرآن حياتنا هتتغير رمضان يا أمة محمد رمضان أخطر نقلة في أمة محمد كلها كم واحدة اتحجبت في رمضان وكم واحد تاب في رمضان وكم واحد عدل ربنا في رمضان عايزين رمضان ده يبقى أحسن شهر في حياتنا يبقى نقلة حياتنا نقلة عمرنا في علاقتنا بالله بس لو دخلنا رمضان كده احنا لسه تعبانين ما ينفعش ندخل كده يبقى من الوقت أنا بتكلم عن الوصول لربنا عشان نوصل لربنا بقلوبنا ندخل رمضان نعبد ربنا صح نعرف ننقل بقى نعرف نع... يعني الوقت الشهر ونص ده لازم ناخده معسكر إيماني في علاقة قلوبنا بالملك الجليل رمضان يستاهل والله يا جماعة اوعوا تخبنوا اوعوا تيجوا في أول رمضان تندموا انكم ما استعدتوش صح ما ينفعش يا اخوانا ما ينفعش لازم نجتهد من الوقت في علاقتنا بالله علاقتنا بالملك الجليل سبحانه وتعالى عايز انصحك مع اوعى تؤثر على الله شيء فيعذبك الله بهذا الشيء لا تؤثر على الله شيئا فيعذبك الله به ربنا قال للمسلمين لما خدوا الفلوس واطلقوا اسرى بدر وكانوا المفروض يقتلوهم قال لهم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب اليم فيما اخذتم في الفلوس اللي انتوا خدتوها العقوبه لما هتنزل هتنزل على الحاجه اللي انت اثرتها على مراد ربنا يعني ايه اللي مشي مع بنته اثرها على الله لما هتيجي العقوبه هت... هتكرهه هتعذبه هيتجوزها وتبقى شقاء حياته هتموت هيحصل اي حاجه ليه لانه اثرها على ربنا سبحانه وتعالى اوعى تؤثر على ربنا بنت اوعى تؤثر على ربنا ربنا ولا اوعى تؤثر على ربنا شهوه او فلوس او مركز خلوا ربنا هو الاول في حياتنا يا جماعه هو اعلى حاجه في حياتنا هو اغلى حاجه في حياتنا هو اللي حبه مالئ قلوبنا وذكره مالئ السنتنا وطاعته ماليه جوارحنا هو ده العبد بقى هو ده العبد سبحان الملك الجليل انت عارف قدرة ربنا قد ايه انتوا عارفين قدرته سبحانه وتعالى قد ايه قد ايه ربنا قدير سبحانه وتعالى قد ايه انت عارف حب ربنا ليك قد ايه انت عارف رحمه ربنا بيك قد ايه انت عارف فرح ربنا بيك قد ايه انت عارفه نعمه ربنا عليك قد ايه انت عارف قدره ربنا قد ايه انت عارفه حكمه ربنا قد ايه ازاي ازاي لما واحد بيبتلى يقول ليه يا رب ابتليتني ابتلاك بايه مرض بقالك 30 سنه سليم يبقى قبل ما تنطق وتقول ليه اقعد 30 سنه مريض الاول عليك لربنا 30 سنه عافيه عملت بهم ايه واشمعنى ايام ما كنت معافى لما كنت بتشوف واحد مبتلى ما كنتش بتقول ليه لما كانت عينيك سليمه وشفت واحد اصيب في عينيه ما قلتش ليه وما اعترضتش ليه لما كان كلتك سليمه وشفت واحد عنده فشل كلوي وما اعترضتش ليه لما كان رئتك سليمه وشفت واحد عنده سرطان ما اعترضتش ليه انت عارف انت ربنا ابتلاك ليه لان الاعتراض ده كان جواك بس مش ظاهر لانك كنت في عافيه ربنا ابتلاك عشان يطلعه قدام عينك تصلحه يفرج عنك كل اللي انت فيه بس صلح صلح اللي جواك نصلح اللي جوانا وربنا سبحانه وتعالى ينبت لنا في الابتلاء جنات النعيم والفرج من عنده انت عارف كرم ربنا قد ايه وغنى ربنا قد ايه انا لو فتحت لكم يا جماعه خزنه اغنى واحد في العالم هتشوفوا ايه يا نهار ابيض السندات والعقارات والذهب والفلوس والدولارات والريالات واليوروهات والاهداء ايه الاموال والكنوز دي كلها امال لو اتفتح خزائن ربنا هنشوف ايه امال لو خزائن الملك اتفتحت هنشوف ايه يا جماعه هنشوف ايه في خزائن ربنا انا فاكر كلام قريته لواحد من اغنى عشرة في العالم كان امريكي وكان بيتبرع بمليار دولار عشان حاجات بقى في المجتمع وحاجات بيتبرع بيها ف... ف وهو بيمضي بيقول بيكتب يقول على نفسه انا وانا بمضي كانت ايدي بترتعش ليه لان المليار دولار اللي هتبرع بيه ده هيخرج بيه من اكتر 10 اغنياء في العالم قلت سبحان الله الراجل ده ربنا اداله مئات المليارات يعني الراجل ده وهو بيخرج الفلوس من خزنته بيرتعش انما ربنا يعطي ولا يبالي الملياردير وهو بيطلع الجنيه دي بترتعش انما ربنا بيعطي ولا يبالي يا جماعه احنا واقفين على باب كريم احنا الوقت كلنا احنا بنتكلم عن الملك الجليل وبنسمع عنه واقفين على باب كريم والله العظيم انا عايز الليله بالله عليكم الليله يا جماعه الكريم الكريم ما اداش الفرصه دي علينا الليله من بعد الحلقه كلنا نقف على سجاده الصلاه كلنا باذن الله سبحانه وتعالى باذن الملك انا وانت وربنا يكرمنا بطاعته زي ما اكرمنا بنعمه نقف على بابه على الكريم نقعد نقول يا رب الدنيا يا رب الاخره يا رب الدين يا رب بلغنا رمضان يا رب اعنا يا رب اهدينا يا رب يا رب يا رب عايزين يا جماعه الليله دي لغايه الفجر ما ننامش لغايه الفجر نقف على باب الكريم سبحانه وتعالى قد ايه كرمك هو الانسان كان ايه في الاول كان ايه هل اتى على الانسان ها حين من الدهر ايه لم يكن شيئا كانش اي حاجه خالص طيب وبعد كده لما بقى حاجه بقى ايه بقى حيوان ايه حيوان حيوان منوي ده مش كلامي ده كلام العلماء وعلماء الطب بيسمينه حيوان منوي حيوان منوي اه طب لما تطور لا ده تطور تطور خطير جدا ده ما حصلش بت انتقل من حيوان الى حشره حشره ازاي العلقه الحيوان المنوي بقى علقه ايه العلقه دي العلقه دي دوده اصلا بتمص الدم فهو بيبقى نفس الشكل ومتعلق في جدار الرحم بالظبط كده وبيمص الدم يعني بقى من حيوان لحشره اه وبعدين فجعلناه سميعا بصيرا ياه ياه يا رب شوف ربنا نقلنا من ايه لايه يا كرمك يا رب يا ما انت كريم يا رب يا ما انت كريم وكرمه في الاخره تخيل انت واقف في ارض المحشر والكل مرعوب وفجاه تسمع صوت صوت من صوت الملك الملك بيقول ايه بيقول وانا اغفرها لك اليوم انت بتقول في ايه ايه ده يقول لك ده عبد عرض على الله كل صحيفته سيئات ربنا اقره على ذنب ذنب لغايه ما العبد حس انه هيهلك ربنا قال له فانا سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم تلاقي الراجل بيصرخ يا ما انت كريم يا رب وبعد كده تسمع صوت الملك تاني الملك بيقول ايه لست اكرم بعبدي مني ده ايه ده ده ربنا سبحانه وتعالى في واحد ما كانش معاه كان واقف دخوله على الجنة على حسن هيدخل النار بسبب ان هو عنده سيئة زيادة على الحسنات قاعد يتذلل في ارض المحشر يدور على حد يديله حسنة قابل واحد ما حلتوش غير حسنة واحدة قال له بص الحسنة دي مش نافعاني في حاجة خدها انت تدخل الجنة وانا كده كده خلاص مش مش نافع ادخل اصلا ربنا قال لست اكرم بعبد مني ادخلوا انتوا الاثنين الجنة يا نهار ابيض الاثنين بيصرخوا يا ما انت كريم يا رب وبعد كده تسمع صوت الملك الملك الجليل سبحانه وتعالى خذ خذ بيد اخيك وادخل الجنه ايه ده ده ايه ده ده ربنا سبحانه وتعالى جه واحد بعد ما عدى الصراط على القنطره جاي يدخل الجنه لقى واحد واقف له استنى ايه حقي حقك انت ظلمتني في الدنيا حقي حقك ايه ده انت لو خدت حقك مني هروح جهنم هرجع تاني هرجع تاني اترمى في جهنم حقي وانا مالي ماليش دعوه طب انا اترمى في جهنم وانا اعمل ايه ربنا يرفع قصر منيف رهيب قدام المقوم يقول له ان عفوت عن اخيك فلك هذا القصر فيقول له عفوت يا رب خذ بيد اخيك وادخل الجنه يدخلوا الاثنين بيصرخوا يا ما انت كريم يا رب يا ما انت كريم يا رب كرم ربنا سبحانه وتعالى عايزين الليله نقف على باب الكريم نقف ونقول احنا رفعنا لنا ايديك مش ممكن هتنزل خائبه والله العظيم قسما بالملك ما هتنزل فاضيه هتنزل انت هترفع ايديك لربنا وهتطلب على قدر ما تفهم ربنا هيديك على قدر ما يعلم سبحانه وتعالى انت عارف انت عارف قد ايه كرم ربنا انت عارف اللي قبلها قد ايه حكمه ربنا سبحانه وتعالى الملك الجليل العظيم انت عارف قد ايه عظمه ربنا عظمه ربنا ازاي النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان ما من موضع اربع اصابع في السماوات السبعه الا وملك راكع ملك ساجد ملك قائم لله سبحانه وتعالى بيعبد الله ملاك بتعبد يعني ايه انتوا عارفين يا جماعه المنظر ده زي بالظبط عارفين منظر الحرم المكي ليله 27 رمضان اه ده بيبقى حاجه موت موت ممكن ناس ما تعرفش تكمل العمر اصلا من كتر ما الزحمه اللي فيها قال لا طب يعني نفس المنظر ده بس استنى الجزء اللي العلماء اكتشفوه لغايه دلوقتي في السماء الدنيا 36 مليار سنه ضوئيه تخيل يعني انت لو مشيت بسرعه مشيت ركبت طياره بتطير بسرعه الضوء فضلت ماشي بيها 36 مليار سنة هتلاقي السماوات كلها منظر الحرم ليلة 27 في مكة هو منظر ال 36 مليار سنة ضوئية ملايكة قاعدة تسبح وتقول له سبحانك يا نهار أبيض إيه العظمة دي إيه الجلال ده إيه الكبرياء ده سبحانه وتلاقي بعد كل ده واحد كافر زي غندي يقول انا انا ام البقره واله البقره والعياذ بالله بقره يا لو واحد قال له يا ابن البقره هيبقى فرحان جدا وحسب الاعتزاز وتلاقي واحد تاني هندوسي بتصور صوره وهو تحت بقره والبقره بتتبول عليه وفرحان قوي قوي بالبول المقدس بتاع البقره المقدسه بتاعته وهي بتتبول عليه تسجد بقى وتقول له اللهم لك الحمد يا رب احد الاديان اللي موجوده دلوقتي يقول لك عند بلاد الصين كده يقول لك ان ربهم والعياذ بالله حاول يخلق الانسان اول مره ما عرفش خلق حشرات حاول تاني ما عرفش جاب الحيوانات حاول تالت جاب القرود والنسانيس في اخر محاوله اخيرا الرب بتاعهم والعياذ بالله عرف يجيب الانسان تمسك المصحف ده بقى تمسك ده هو بقى الليله وانت واقف وتمسكه وتبوسه وتحضنه وتقول الف حمد وشكر ليك يا رب على نعمه الاسلام الحمد لله يا رب انك اديتنا كتاب نقدر نعرفك منه يا رب الحمد لله يا رب انك اديتنا كتاب نقدر نوصل لك منه يا رب الحمد لله يا رب انك انت اديتنا كتاب يوصلنا ليك شايفين كلام ربنا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كلام ربنا يا جماعه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه كلام ربنا يا جماعه يا جماعه كلام ربنا ما نعيش معاه لو فتحت اي صفحه نور نور فتحت اي صفحه اي صفحه في كلام ربنا نور تضيعوا الكنز بتاع عمركم ليه انت عارف ربنا عظيم قد ايه يا ترى مقام ربنا في قلبك ايه يا ترى ربنا بيمثل بالنسبه لك ايه يا ترى انت حاسس بعظمه ربنا سبحانه وتعالى وكرم ربنا سبحانه وتعالى قد ايه يا ترى يا جماعه احنا عايشين مع عظمه الملك الجليل سبحانه وتعالى قد ايه انت عارف عقوبه ربنا قد ايه عقوبة ربنا ايه احنا بنتكلم عن الرحمة والحب لا استنى يا جماعة في القاهرة في السنوات القليلة اللي فاتت بس ربنا ابتلاه بخمس عقوبات رهيبة زلزال القاهرة الاول اللي جه العصر والناس اترعبت ما كانش في زلازل شوية زلزال القاهرة الثاني اللي بعد الفجر والشوارع ثلاثة بعد كده جه سقوط المقطم لما الصخر وقع بتاع المقطم جبل يقع ليه ايه ايه, إيه الحاجات الغريبه بعد كده رقم أربعة بعث بعث الجراد فاكرين يوم ما الناس صحت في القاهرة لقت الجراد مغطي الشوارع ومغطي الشجر قالوا ايه قالوا اصل الجراد وهو مهاجر فبيدور على مناطق زراعية عشان طب القاهرة مالها مناطق زراعية والجراد قدامه صحراء ليبيا وقدامه جر... الصحراء الجراد اللي جابه بعد كده ده تهديدات يا جماعة كل دي رسائل كل دي تنبيهات من الله بعد كده بعد بعث الغربان ايه اللي خلى الغربان ماليه البلد بتاعتنا ايه اللي خلى الغربان بالكثره دي ربنا بيقول فبعث الله غرابه الحاجات دي ما بتجيش كده الحاجات دي بتيجي لما الناس تبقى زي ابن ادم الطماع اللي عايز الدنيا وناس ربنا سبحانه وتعالى بعد كده العلامه الثانيه الدخان لما ملا سماء القاهره والناس اترعبت وقالت ايه ده قالوا ده قش الرز بيتحرق طب ما قش الرز بقاله كذا الف سنه بيتحرق اشمعنى الوقت عمل السحابه الدخان المبين ده مش في صوره اسمها صوره الدخان وده من تهديدات ربنا للناس كل دي تحذيرات وتهديدات وانذارات الخيرات من الملك كل دي وبعد كل ده لسه بنتجرأ على ربنا يا جرأة العصاة على الله يا جرأتهم عليك يا ملك يا جليل تلاقي البنت ماشية جريئة على ربنا في لبسها جرأة ايه ده ايه يا بنت اللي انت عاملاه ايه الجرأة اللي انت فيها على الله ده والناس اللي واقفه في الشارع قاعده تبص لها بجرأة لا تقل عن جرأتها على الله لغايه ما تيجي واحده اجرأ منها على الله في لبسها يسيبوا دي ويقعدوا يبصوا للثانيه اوف وفونا مستنقع مستنقع والعياذ بالله ايه ده ايه ده يا اخوانا يا جماعه احنا احنا الجرأه اللي على الله ايام ما طلع البنتاجونو لو تعرفوا يعني ايام ما كانت عندنا في مصر البنتاجونو طلعت والشباب بدا يشتغل فيها ويتاجر فيها انك تلاقي واحد يقول لك حرام ولا حلال هو المال الحرام بينفع يا جماعه المال الحرام بينفع الحديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام لما غلام ليه سرق حته من الغنايم وبعد كده مات في الغزوه فالصحابه بيقولوا هنيئا لا الرسول قال لا ان الشمله التي اشتملها حته الغنائم اللي سرقها لتستعر عليه نارا في قبره خافي لو فضلت بشعرك شعرك يستعر عليك نارا في قبرك خافي لو فضلت بالبنطلون اللي بتلبسيه يستعر عليك نارا في قبرك خاف لو فضلت بتركب العربيه اللي جبتها من مال حرام تستعر عليك نار في قبرك خاف لو فضلت تمسك ايد فلانه اللي ما فيش اي علاقه شرعيه بينك وبينك بينك وبينها ايدك تستاهل عليك نار في قبرك خافوا يا جماعه حاسب حاسب يا حبيب قلبي من اي بصه حرام تبصها ترجعك في التزامك خمس ورا وحاسب من اي لبس ربنا سماه تبرج لان الرسول قال لعنوهن فانهن ملعونات بتلعن تخيلي واحده ملعونه وقفت بين ايدين ربنا تتحاسب يوم القيامه هيعمل فيها ايه وهو لعنها في الدنيا هيعمل فيها ايه يا جرأتنا على الله كفاية جرأة على ربنا بالمعاصي انت عارف لما ربنا بيغضب بيحصل ايه لما ربنا غضب على فرعون جبريل بقى بينج... بقى بيحط في بقه الطين وهو بيغرق مخافة ان يقول لا اله الا الله لما جنرالات في تركيا اغضبوا ربنا ورموا المصحف على الارض ربنا لما غضب زلزال في 40 ثانية موت 40 الف واحد لما ربنا بيغضب السرطان بتاع الاطفال بيبقى له معهد قومي والطقس بيتغير وتبقى الدنيا نار بعد ما كان الطقس جميل واحسن من كده الف مرة والمرض بينتشر والزرع ما عادش الارض بتطلع الزرع بتاع زمان والمطر بيقل وكل حاجه بتبوظ والمزاج والبطاله لما ربنا بيغضب يا جماعه لما واحد بيروح مفتش في الشغل ويلاقي الموظف مقصر بيعملوا لفت نظر 90% من عقوبات حياتنا لفت نظر المادتين اللي سقطت فيهم وتاخر الجواز والشغلانه اللي انت مش عارف تمشي فيها كل ده لفت نظر انما لو ربنا غضب اجارنا الله أجارنا الله سبحانه وتعالى أنت عارف رقابة ربنا عليك قد إيه رقابة ربنا عليا قد إيه إزاي يا حبيب قلبي ده انت اعضائك دي هتشهد عليك يوم القيامه يعني ايه يعني دي كاميرات مراقبه يعني ايدي دي كاميرات مراقبه ليا يعني يعني رجلي دي كاميرا مراقبه ليا ده انت متراقب بجسمك نفسك ده متراقب من جواك هتروح فين انت تعرف ان في ملاكين بيراقبوا كل حاجه بتعملها يعني ايه يعني تخيل إن رحت تشتغل شغلانه معينين لكل موظف في المصلحه دي موظفين اتنين واقفين على رقبته عشان يسجلوا عليه كل حاجه بيعملها يا نهار ابيض ايه ده وده ممكن يحصل ربنا عملها معانا سبحانه وتعالى تخيل انت مراقب قد ايه بقى يبقى المهمه بتاعتك خطيره جدا انت مراقب لدرجه ان ربنا نفسه مراقبك اتقى عين الله اتقي عين الله لا تجعل اللهو للناظرين اليك اتقوا نظر الله اليك يا جماعه في اي معصيه احنا يا اخوانا عايزين نعرف ربنا عايزين نعرفه انا كلمتكم لمحات سريعه عن ربنا انما احنا ان شاء الله معانا السلسله دهيت شعرنا فيها عايزين نوصل في طريق ربنا سبحانه وتعالى شعرنا فيها منايا وصل لك يا رب شعار ده يفضل معانا لاخر السلسله باذن الله السلسله ديت هدفها ان احنا نوصل لربنا بقلوبنا هنتكلم ان شاء الله باذن الله باذن الله المره الجايه ربنا اذن عن الثقه في الله ازاي نتعلم الثقه في ربنا بعد كده الاخلاص لله خشيه الله حب الله الافتقار الى الله اليقين في الله ازاي المعاني دي تملا قلوبنا ازاي نوصل للمعاني اللي الصالحين لما وصلوا لها حياتهم كلها اتغيرت ازاي نتعلم على باب نقف نتعلم ان احنا نقف على باب ربنا لغايه ما ربنا ينزل هذه المعاني في قلوبنا والباب يتفتح لنا هنتكلم عن السلسله دي يا جماعه زي ما بقول لكم عشان نوصل لربنا بقى السلسله اللي فاتت بتاعه بدايه الهدايه كنت بتكلم ان احنا نبدا مع بعض نبدا مع بعض الاول في بدايه الهدايه الجزء 29 فعلا جزء نعمه البدايه وكان مليان كلام عن الدار الاخره الجنه والنار ولكن بقى السلسله بتاعتنا دي كلام عن الله الله الملك الجليل سبحانه وتعالى انا كلمتكم النهارده عن حب ربنا ليك قد ايه قد ايه بيحك قد ايه ممكن يهتز لموتك من حبك من حب ربيكي انت عارف نعمه عليك قد ايه بص في المسات كل مرض وقتني بيه نعمه ربنا اللي ادها لك بس انت مش حاسه بيها انت عارف رحمه ربنا سبحانه وتعالى بيك قد ايه قد ايه الملك الجليل سبحانه وتعالى رحيم بينا يا جماعه رحمه عظيمه انت عارف كرم ربنا سبحانه وتعالى قد ايه انت عارف كرم ربنا الجليل اللي من جعلناه سميعا بصيرا كرمه في الدنيا ويوم القيامه انت عارف حكمه ربنا قد ايه اوعى اوعى تسخط في ابتلاء انت عارف عظمه ربنا قد ايه عايزكم تفتكروا وانتوا بتقولوا سبحان الله وبحمده طول اليوم او اذكار الصباح والمساء عايزكم تفتكروا وانتوا بتقولوا سبحان ربي الاعلى ال 36 مليار سنه ضوئيه اللي مليانين ملائكه زي منظر الحرم بالظبط ليله 27 انت عارف قدره ربنا قد ايه ال100 مليار نيزك وشهاب اللي بيطوفوا في الكون دول وممكن يترجم بهم اي عاصي ربنا قدير يا جماعه وجسمك اللي مليان بقدره الله نعم وانت قاعد دلوقتي ربنا قدير يا جماعه اللي ربنا شفاه من السرطان واللي ربنا شفاه من العمى ربنا قدير يا جماعه لا تلتفتوا عن فيلتفت الله عنكم اوعوا اللي ضيع ابليس انه التفت عن ربنا لنفسه قال انا رب انا خير منه اللي خرج ادم من الجنه والتفت للشجره اوعى تلتفت الدنيا اوعى تلتفت لاي حاجه غير ربنا استقيم ثم استقام واقبل على ربنا قول له عجلت الى رب لترضى عشان يقول لك اني اصطفيتك على الناس يصطفيك بما يشاء من العطايا والمنح والهبات والنفحات يصطفيك في رمضان عايزين رمضان تبقي تقدري تطلعي الاولى على القران وقرايه القران في بتاعتك تقدر تبقى في كل اللي انت هتعرفهم الاول في الخشوع في الصيام تقدري تبقي الاولى في التهجد تقدر في رمضان الجاي تبقى الاول في عدد ختم تقدر تبقى الاول في الاعتكاف تقدر يعمل افرم جاهز السلسله دي تفل الاعداد القلبي القلبي بعد ما خلصنا الكلام بتاع الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى نخرج بقى الدنيا من قلوبنا شويه بقى شهر ونص قبل رمضان وشهر رمضان نخرج الدنيا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لو ان الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه جناح بعوضه ما سقى منها جناح بعوضه ده النبي مع في اوصاف الدنيا كلها ازاي معجز ده كلام النبي ايه البعوضه دي اول حاجه البعوضه دي في المستنقعات يعني قذاره وحقاره دي الدنيا تاني حاجه البعوضه دي بتنقل الامراض امراض القلب اللي ربنا هيشوفها في قلبك ساعه ما تتعرض عليه لو موجوده ابعد عنها عشان ما تتعداش والعياذ بالله عشان العدوى الوباء اللي عند البعوض ده بعد كده البعوضه دي كائن كريه جدا عند الناس تكرهه جدا جدا قال لا يبقى الدنيا دي المفروض ننفر منها اصلا البعوضه دي لما تدخل اوضه والبعوضه تقعد تزن تتنبه ليها وتتشغل على الباقي هي بتشغلك على الحاجات المهمه كده والبعوضه دي بتموت بسرعه جدا دوره حياتها قصيره جدا الدنيا سايله بسرعه بتروح بسرعه بتضيع بسرعه كل حاجه بتنتهي بسرعه خليك في الباقيه بقى خليك مع الباقي الملك الجليل سبحانه وتعالى والبعوضة دي حجمها بالنسبة للأوضة زي حجم الكرة الأرضية بالنسبة للسماء بالظبط فالبعوضة دي حقيرة جدا الدنيا دي حقيرة ولا تستاهل ولا تسوى والله يا جماعة والبعوضة دي تخيل لو واحد واخد كرسي كل يوم وطلع على مستنقع ويقوم حاطط الكرسي ويقعد هايم يا عيني قاعد يبص للمستنقع ايه يا ابني مالك بحب بعوضه هنا اهوت وكل يوم 10 ساعات اقعد ابص لها بس هي ترضى تقولوا عليه مجنون مجنون حد يحب الدنيا حد يحب الدنيا يا جماعه ولا واحد قاعد يجري عشان يشتري جناح بعوضه يعمل بيه ايه حد يحب الدنيا كل واحد مننا في حياته بعوضه ايه البعوضه اللي في حياتك ايه البعوضه اللي في حياتك ايه جناح البعوضه اللي بعطلك عن ربنا سبحانه وتعالى احدى النساء جوزها جاب لها طقم الماظ الماظ وهو فالصو بعد اربع سنين من الجواز اكتشفت انه فالصو يوم ما جابه لها كان احساسها ايه كل ما تعرضه على الناس والناس تنبهر الناس بتقول ايه وهي فرحتها شكلها ايه كل يومين تفتح الدولاب وتطمن على طقم الالماس ساعة ما اكتشفت انه فالصو يا ترى كان احساسها ايه يا ترى كان صدمتها ايه يا جماعة الدنيا الفالصو اللي احنا بنحسبها الماس دي في ناس فضلت مخدوعة فيها طول عمرها ولما نزلت القبر اكتشفت انها فالصو الست دي فاقت بعد اربع سنين في ناس ما بتفوقش غير يوم القيامة في ناس ما بتفهمش انها فالصو غير يوم القيامة عايزين نعرف حقيقة الدنيا لو احد الملوك الملك حسين ولا احد الملوك قبل ما يموت دخل عليه الدكاترة قالوا له انت ممكن تعيش 10 سنين بس تتنازل عن ملكك يقول ايه يقول اعيش ساعة وخدوا ملكي يعني انت عمرك ده اهو شهر ونص اللي بنتكلم عليه ده وشهر رمضان اللي- ان ربنا احيانا اغلى من ملك ملوك الدنيا كله يا جماعه عايزين نستغل عمرنا عايزين نفوق احنا لما بندخل عماره العماره ممكن اساسها متين جدا بس ننبهر بالديكور والنقش والنجف و- رغم ان الاساسي هو ال- هو المتانه احنا كذلك في ديننا احنا بنبص للديكور الالفاظ شكل اللحيه شكل النقاب شكل مش عارف ايه كلمات الالتزام انما فين يا جماعه الاساس الحقيقي قلبي وقلبك عايزين نفوق لقلوبنا بقى يا جماعة الطاعة أجمل من المعصية زي ما الدنيا أجمل من الجنة يا بنتي يا حبيب قلبي يا والدي في الله الطاعة أقوى من المعصية زي ما ربنا أقوى من إبليس يا جماعة والله العظيم ما لينا نجاح في الآخرة غير بالعمل الصالح عملك الصالح هو اللي ينفعك عملك الصالح هو اللي يقف بينك وبين النار حجاب هو اللي هينزل معاك قبرك هو اللي هيعرض معاك على الله عملك الصالح لما الإنسان بيموت وأهله يجروا في الجنازة وتصريح الدفن والدفن وال... ما ما فيش حد بيعمله عمل صالح خلاص عملك الصالح هو اللي هينفعك يا جماعه عايزين نفوق عايزين نفوق في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى عايزين نفوق عشان كده سلسله منايا وصلك سلسله اللي في الطريق الى الله منطلقين في الطريق الى الله سبحانه وتعالى برغبه عارمه في الوصول الى الله سبحانه وتعالى هيبقى شعارنا الشهر ونص ده كله منايا نوصل لك يا رب منانا نوصل لك مناكي توصلي له ويقبلك وشعار حياتك اقبلني يا رب وهتعملي اي حاجه عشان يقبلك وهتضحي باي حاجه بينك وبينه عشان يقبلك ويفتح لك بابه رمضان جاي يا جماعه اخطر موسم واخطر نقله في الامه جاي اخطر نفحات خدوا بالكم رمضان ده فاتح والله العظيم ما بمزاجك خطاها ربنا فيه قسما بالله ما بمزاجك هتقدر تفوز بليله القدر فيه رمضان يا جماعه فتح من ربنا هنصبر في رم... ه- هنشتغل عشان ربنا يفتح علينا ولا لا على قدر مقام الله عندك على قدر مقامك عند الله لو ربنا عظم في قلوبنا الفتره دي ربنا هيفتح لنا في رمضان وده هدف الشهر ونص الجاي ان احنا نجيب اخرنا في الاستعداد لرمضان ان احنا نقتل نفسنا في رمضان يا دوبك نستعد يا دوبك يا دوبك والله العظيم لو انت عايز تسافر السعوديه بالعربيه بتاعتك والعفشه بايظه والمكنه عايزه عمره والبطاريه نايمه و... يا دوبك شهر ونص تعمل عمره يا دوبك نعمل عمره ونصلح قبل رمضان وباذن الله سبحانه وتعالى على موقع way to Allah way to Allah او الطريق الى الله dot com على الموقع ده يعني انا عامل سلسله جديده باذن الله اسمها اصلاحات قبل رمضان ازاي نصلح قبل رمضان غير السلسله بتاع قناه الرحمه وعامل سلسله جديده ان شاء الله اسمها افتح لي قلبك ايه المشاكل اللي معطلانا عن ربنا عشان ننطلق لربنا في رمضان افتح لي قلبك الشباب يبعتوا مشاكلهم اللي معطلاهم ونجاوب عليها فعايزين يا اخوانا ننطلق باذن الله اللي عايز يدخل معانا ويشاركنا في برنامج فرسان رمضان على موقع ايتو الله ان شاء الله يدخل ويشاركنا وينشر الخير اللي موجود ده في المدينه بتاعته وفي البلد بتاعته باذن الله سبحانه وتعالى رمضان على الابواب سلسله منايا وصلك بدات باذن الله سبحانه وتعالى طريق الى الله سبحانه وتعالى خلاص هناخد لربنا خطوه مش مننا نوصل لربنا هناخد له خطوه اول خطوه ايه الورقه اللي الواحد كاتبها ومرعوب طول الطريق وقاعد اوزع ورقه على كل اخ جاي معايا عشان يمسكها ويديها لي قبل ما ندخل 13 و14 و15 يوم الاربع والخميس والجمعه ثلاث ايام بيبعد وجهك 210 سنه عن النار باذن الله وعن لفح جهنم لازم نتدرب على الصيام من الوقت عشان رمضان يا جماعه هيجي في الحر لازم نتدرب من الوقت باذن الله 13 و14 و15 الوقت مباشر بتكلم معاكم لكم مباشر هو مش مسجل زي الحلقتين اللي فاتوا مباشر باذن الله يوم الاربع والخميس والجمعه اوعوا تتوانوا غير صيام الاثنين طبعا ما ننساهوش باذن الله بوصيكم قبل ما اقابلكم الجمعه الجمعه الجايه ان شاء الله الخطوه اللي هناخدها لربنا الاسبوع ده كمان ان بعد كل صلاه هنبدا بقى من اول الوقت حالا أهو. هتبدا من اول الوقت حالا أهو ان شاء الله وبعد كده الفجر الثانيه بعد كل صلاه هنقرا ربع قران واحد بس بخشوع في الكور في اليوم خمس ارباع اهوت باذن الله زائد قيام الليل بقى اللي هنقراه زائد بقى القرايه انما بعد كل صلاه ربع قران نقراه ليه عشان نجدد الايمان في قلوبنا عشان نشحن قلوبنا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى يعني خلاص يا جماعه رمضان قرب والسلسله بدات والوقت خلص زي ما بيشاوروني من ورا الكاميرا دلوقتي وجي ميعاد فضيله الشيخ احمد بعد باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يسدد كل الدعاء اليه يا رب ويفتح علينا جميعا يا رب ويفتح على الامه جميعا ويجعل رمضان نصر وفتح مبين على الامه يا رب وعلى غزه وفلسطين والعراق وعلى دين الشباب وايمان الشباب باذن الله سبحانه وتعالى اللهم تب علينا اللهم صلنا بك اللهم وصلنا اليك اللهم اصلح قلوبنا انر قلوبنا اهد قلوبنا اللهم اجعلنا مخلصين لك مخلص مخلصين لك اللهم اهدنا وسددنا ويسر الهدى لنا واستعملنا ولا تستبدلنا وافض على قلوبنا من انوارك ورحماتك اللهم اصطفينا اشتبينا استعملنا اصطنعنا لنفسك اصنعنا على عينك اجعلنا باعينك يا رب العالمين اللهم تولى امورنا اللهم اجعل اللهم بلغنا رمضان واجعله فتحا علينا في ايماننا اللهم بلغنا رمضان وافتح على قلوبنا فيه اللهم بلغنا ليله القدر واجعلنا من الفائزين فيها وفي رمضان اللهم يا رب اللهم ارزقنا الفهم والعزيمه يا ارحم الراحمين اللهم استعملنا لطاعتك ليلا ونهارا اللهم اجعلنا من الصوامين القوامين الذكارين الشكارين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا اللهم املا قلوبنا بانوار القران اللهم اهد صدورنا بانوار القران اللهم اهد ابصارنا واسماعنا بانوار القران اللهم اعمر حياتنا بانوار القران اللهم احي قيامنا وليلنا بانوار القران اللهم اطلق لساننا وصدورنا بالقران برحمتك يا ارحم الراحمين موعدنا باذن الله سبحانه وتعالى الجمعه الجايه مع الثقه في الله ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا